فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق جاء بالناحية الأولى وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيذا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه قل أعوذ بمن تعوذ برب الفلق الله إذا نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيذ جاب حيثية لك يقنعك بأنك لك أنت ما تستعيذش إلا بيه ليه؟ لأن رب الفلق ليه له ما هو الفلق الفلق إما أن يكون الصبح والصبح أبو النور والنور أبو الهداية الإنسان يمشي فيه على بصيرة وإما أن يكون الفلق هو ما ينفلق عنه الوجود والحياة زي فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق قال من شر ما خلق أكن اللي خلقه ربنا بعضه في شر معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق لأنه ما دام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير نيجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تذليل الله للأنعام والحيوانات وإلى في حيوانات بنقول مستأنسة يعني الإنسان يستأنسها وياخدها في خدمته ومذللة له وحيوانات ثانية مش داخلة تحت إيه الجمل الكبير العريض ده الصبي الصغير يقعد شده ويحمله ويمشي وراه حتة ثعبان قد كده وساعة ما تشوفه ألف راجل يجبه إيش الحكاية هذا ذلل وذلك لم يذلل فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك انك انت لم تذلل هذه الاشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلمك لو لم يذللها ما ذللت لك بدليل ان الشيء الضخم الكبير تقدر تذلله وتستانسه وتستعمله هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما ذللوش لك ما تقدرش تتوب ناحيته فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمه الحكمة دي علشان تعرف ان, الم... إن آه... الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها ما قالش ايه خلقناها فهم لها اولم يروا ان ايه جعلنا لهم خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ويجي العلماء يقول لك والله كلمة العصر بالفاء فهم لها مالكون دي مش منسجمة ليه؟ أم قال لك لأن التملك مش جاي بالنسبة للخلق مش الخلق والتملك ده الخلق والتذليل الخلق والتدليل ولذلك قال لك الفاء دي عطفه جمله من محذوفه هنا يجب تنعرف كده بالحدائق ايه هي اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فذللناها لهم فهم لها مالك اكن الملكيه نشأة عن التذليل مش عن الخلق والا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه تقدر تذلل يقول لك لا يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المساله مش بشطارتك المساله مش بقدرتك وفيها ايضا فوائد كثيره مثلا الثعبان بدانا نعرف فوائده لما خدنا سمومه لان في امراض فتاكه بناخد السم اذا فهو فيه خير اذا متى يوجد منه الشر حين يتعدى الى غير ما خلق له يتعدى الى غير ما خلق له طب وليه بيخليه يتعدى الى غير ما خلق له نقول المساله مش كلها تعدي دائم ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده انه مستغن عن ربه فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحته بتاع حيه رصيده كده تطلع تقرص يقوم تملي ملوش يقول يقول يا رب لان قواه ما تقدرش تحتاط منها الله اذا فدي كلها لفت وربط لمين؟ ربط للانسان كل المخاوف المستوره دي ربط للانسان بمين؟ بالخالق فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف فهي دخل فيما خلق ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم لزيادة المزية في الأشياء من شر غاسق إذا وقع الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل انتهوا على أن معناه الليل وإذا وقب يعني إيه؟ يعني دخل في- بظلمته في كل شيء وما دام دخل بظلمته في كل شيء فقد ستر عن الإنسان مظن الشر وحش مفترس حشرة سام هامان عدو متلصصه كل ده كان النهار كشفه لكن لما يجي الليل يبتدي وما عندكش انت القوه اللي تدفع بيها هذه الاشياء اللي يتربص بيا ده وعايز الرب مثلا ما اقدرش اتربص او نقول ايه قل اعوذ برب الخلق ايه الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ايه وقب لان الظلمه هتيجي فتستر الاشياء هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب اذا عم بظلمته الكون آه، طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل الاصل في الغاسق الدافق والاصل في الوقب النقره في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير فاذا بلغ من شده المطر انه يعمل حفره في الجبل يبقى ده مطر ايه مطر غزير شديد قوي وما دام مطر شديد قوي ما بينشاش الا عن غيم وسحاب والغيم والسحاب ده يبقى ايه كافي وانت الليل بتستقبله وفي نيتك انه ظلام خلاص ما بتستغربش الظلام في الليل لكن في النهار كده والشمس طالعه وبتاع وبعدين تلاقي السحاب ايه راح كاسي كده وبعد ذلك نزل المطر الظلمه في الليل في النهار هي دي اللي ايه اللي ملفتها انما في الليل هو طبيعته كده فكانهم اخذ الغاز اللي هو الليل المظلم او الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل اللي من الكون من ايه من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل وما ينزلش كده بالقوه دي وينقر في الجبل اذا كان غزيرا ودائما وض- وطويل لانه لما يقعد ينقر كده في لما تنزل حاجه تنقر معناه انه عايز مده طويله يبقى فيه غيم الغيم حاجه بالشمس حجبة الشمس عملت ظلام ظلام في غير موضعه يبقى أخذوا من دي الظلمة وبعدين قال لنا حكاية بقى ومن شر النفاثات في العقد كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيب فلما جم يتصوروا ده الساحرات قال ليه لو ما فيش ساحرين فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا الاستعاذة من النفوس الساحرة سواء كانت لرجل ولا لامرأة يعني النفوس اللي بتسحر طيب مشينا من ده نفدت من الحكايه دي النفاثات في العقد ان فسرناها بانهن الساحره او السحره على اطلاقها هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصوره وموقفا من شر حاسد اذا حسد في الصوره الثانيه نعم ايه ايوه هو من شر حاسد يعني من شر حاسد اذا حسد الايه الثانيه يعني من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قال لك الايه الصوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلانيون فيهما يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر وشيء يعمل فانكر العقلانيون السحر ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده وانكروا الحسد برضه لانه لم يخضع لقضيه عقليه والمدرسه العقلانيه دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نيه حسنه النيه الحسنه ان في بدايه العصر الحاضر والنهضه وكون جذبي- جذبنا بريق النهضه والعلوم الجديده اللي الشرق الاسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطه الغرب فتنت العقول بهذه الاشياء وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض قضايا الغيبية فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقدية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء فصاروا يؤولون فيها وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلة تحت نطاق التجربة ولو المسائل دي داخله تحت نطاق التجربه لما كانت المساله في حاجه لا الى رسول ولا ايمان باله ولا ابدا مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء الأمر اللي داخل للتجربة ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هناك فإن كنت أنت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش ملوش لازمة لكن انت ما دام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا وله كذا وله كذا يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجه على ما خلق خلق اشياء وانت ما تعرفهاش ويطمئنك العقل نفسه على سلامه هذه القضيه ان كثير من الاشياء لم تكن داخله تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربه ومع وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربه إذا كان حج الزمان من قديم من عشر قرون ولا من عشرين قرن بإن فيه ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الإيه ما كانش حد صدق هذه المسائل فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الآن وسيلة للمؤمن في أن عقله ماهوش حجة في أن يحكم على وجود الأشياء لأنه أدركها و و و ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها نقول له لا كن منطقي مع عقلك فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها وأصبحت الآن مشهدا فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الأشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا لماذا لا تكون وسيلة لك على أنه بيقول لك يا إنسان عقلك ما هوش مقياس في فهم الأشياء بل إن عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد أشياء جديدة فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك أصدر ذلك عن الله أو لم يصدر وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية القمة قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش قال تبقى أنت تأخذها زي هو ما قال وبعد ذلك ابحث فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه بمقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه إنما مش غيب مطلق ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف بقها ولا خد ألف باء واحد وباء جيم والتاني وجيم ده الثالث سلسلة وحلقات فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه نقول ده مش غيب مطلق هذا غيب عنك انما قد يكون مشهدا ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي قال ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ايه وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يحيطون نسب الإحاطة لمن للبشر بس بإذن الله فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه وقد لا تستعجل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة كثير من الاختراعات طلعت إيه صدفة كده أو غلطة فكأن الله أذن أن يظهر ذلك السر ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة إذا الم... الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول هذا كان غيبا ثم صار مشهدا لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه هو ده اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول كأن الغيب ده هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يظهر هو إذا أنت ما عندكش مقدمات عشان تحيط به علم أبدا بل هو يتفضل ويعطيك هذه الإيه؟ هذه المقدمات يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود نقول له يا شيخ انت كانك تصادم الاحاديث وتصادم النص القراني وما تجعلش عقلك مصادم للنص لان ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص ابدا بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او او او في انك انت تقرب الاشياء باشياء اسمها بيسموها العلم البرزخي علم برزخي يعني ياخد من هنا شويه ومن هنا شويه ويقدر يقرب لك يقرب لك المسائل تيجي لما تقرا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يبقى نص في ان في حاجه اسمها السحر واصله مش عمليه بشريه اصله عمليه علويه هم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون, ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما إيه ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة أما اشترى أكن في صفقة في صفقة والصفقة ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم إيش حي... ليه يعني أم قال لك لأن الحق يريد أن يلفتنا إلى قضية هذه القضية أن الجن وإن كان له قانون أخف وأقوى من قانونك أنت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ انت الزمن والمسافه له مقدار عندك وهو ملوش مقدار هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مجرى الدم وانت ما تقدرش الله القانون الاشف والقانون الاقدر والقانون الالطف مين اللي اداهوله خالقه وطبيعه خلقه من النار يعطي هذا الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحه وحطيتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فمك حتى تاتي التفاحه واقعد اكل فيها انما لو وضعت جزوه من النار خلف الجدار بعد مده تلتفت تلاقي اثرها لو حطيت جزوه نار هنا بعد مده تلاقي اثرها ذهب هناك من غير ان تنتقل اذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يهب الادنى خواص اعلى من خواص الاعلى فالمساله ليست عنصرا يتحكم هي عنصر بقانون السببيه يدي لكن حينما يريد الحق للادنى يعطيه ولذلك قلنا في قصه سليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه مسلمين هل تكلم بشر عادي ما في بشر عادي تكلم سكتوا ومين اللي اتكلم مش جن عادي كمان بل عفريت من الجن كأن الجن برضه فيه لبخة وفيه شاطر زي الإنسان تمام فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر ولم يتكلم الجن العادي وإنما تكلم الجن هو معلم هو اللي اتكلم فكأن ثلاث مراحل انتهوا من غير كلام انس عادي لم يتكلم انس شاطر ما تكلمش جن عادي ما تكلمش قال عفريت من الجن لان نفس طرح السؤال يخوف بيقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين كانه بلغوا الخبر ان بالقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم يجوا الله طب ده هم عندهم المجيه بس ادي المسافه واللي هتبعته لفك العرش عنده المرواح والرجعه والمدة على ما يحل العرش يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه يبقى لازم يكون واحد عفريت جن عفريت ده كلام على لما جه الجن العفريت اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه مقامه بيقعد ايه ساعة اتنين تلاتة هو ده اللي يحددها المسألة يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كم بيقعد كم ساعة ثلاث اربع ساعات يبقى ده توقيته قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الله انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين من قانون الجن يبقى الجن ما خدش الشطاره بتاعتي دي بعناصر تكوينه انما باراده ال- ال- الخالق له ان عناصر تكوينه تمشي انما يقدر يدي للادنى وهو الانسان قوه تفوق هذه المساله فكذلك مساله السحر الجن يعني ايه؟ شاطر قوي يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن ويا ملائكه انزلوا وقولوا للناس ان الاشياء لا تاخذ قوتها بمطلق قانونها فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزه ذلك القانون للادنى زي في الملائكه وإيه؟ وادم الملائكه بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه وادم من الطين وهو الى اخره وبعدين ربنا قال لهم طب اسالهم كده لما علم ادم الاسماء قال له اسالهم قالوا يا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اذا اعطى الادنى وهو ادم اشياء ما اعطاهاش للاعلى ودي حريه الموجد عظمه الموجد والا لو كان كل شيء عنصري بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا الموجد يقول لك لا العنصر صحيح بقانون السبب العادي لكن انا اذا اردت اعطي الادنى قانون فوق الاعلى قل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يبقوا الملكين ادوا من الجن والجن يدي لمين للانس اه قال لك في حاجه زي ما احنا نسمع ال- الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص تكافؤ فرص انا انسان وانت انسان وعايش انسان تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه ان فرصنا متساويه يعني لما اجي بقوتي اضرب واحد قلم يجي واحد اقوى مني يضربني در فانا ابقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي اعلى مني مؤدب بالنسبه لي بدليل لما الانسان بقى يتفرعن ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي اذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات لكن واحد جات له قوته كده وبقى معاه مسدس هنتفاهم فيه معاه بأ- بأدب لانه بقى هو زايد انا مش متكافئ لكن لو اللي يعرف ان انا معايا مسدس عندي برضه يعاملني بالمعامله اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع لما يجي المجتمع ما تجوش فيه ت- تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى فالانسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد الجن قانونه أشد صحيح ربنا يقول لك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن بس ده ليس في مصلحتك ده ليس في مصلحتك ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي مع اللي عايش وياك تقوم أنت صحن يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس تقوم أنت ما ترضاش ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لأنه بيلعب ويا عياله يمكن عيل يقول كلمة يشتمه ولا بتاع يروح جايب المسدس ما هو بقت عنده فرص إنما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا التاني يضربه إنما ده بقت عنده قوة فربنا بيقول أنا أستطيع إن بقدرتي إنني أعطي للأدنى قانون فوق وأتحكم فيه لكن لمصلحتكم ما حدش ده ليه؟ أم قال لك لأن قانون تكافؤ الفرص هيختل هيعطيك طغيان وإحنا قلنا أن الإنسان قد يحكم حكما في وقت الأخذ لا يستطيع إنفاذه وقت الإعطاء تقول لا أنا بس هاخد أنا هستعمله مع اللصوص بس هات لي مسدس أنا مش هستعمله إلا مع إيه؟ اللصوص أنت قلت كده ساعة الأخذ إنما لما يبقى في إيدك ما تقدرش تحكم نفسك لعلك تس- تيجي لحظة غضب منك ثم تتصرف بيه التصرف اللي فات. فيجي يقول لك ايه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتنة ليه؟ لأننا صحيح نقدر نعلمك دي ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة وبأن بقى لك قوة أكثر من من بني جنسك كونك لك قوة أكثر من بني جسمك من بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور يقوم تقول لا بس علمني السحر والله أنا ما نستعمله إلا في ال- إلا في الخير يقول كل اللي اتعلموا قالوا كده وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول لك وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه القويه دي وتقدر تعمل بها كل حاجه انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم حتى شكل العفاريت في حالهم فقراء وبائسين يعمل مهما يعمل وعايش في قرب ما يبقاش عنده جلابيه يلبس يموت لا يوجد شيء عنده اولاده تملي مصابين لانه هو كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه ولذلك القران يروح لفتنا اللفته دون غزنا كده يقول لنا ايه وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى لا هتطغى وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا اذا فدي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون ع- يعطي بعض خلقه خصائص هذه الخصائص تسخر له الجن فيجي الجن ما دام الجن القادر على التشكل يجي للمراه الجميله القوي دي والروح متشكل عليها ب... ب... آه، بيسموا ايه اللي بتوع اللي بيلبسوه في الكرنفال ده القناع ده الشكل وحش ده اقنعه كده يا شكلها وحش يروح الجن يجي بصوره قبيحه ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة يقول انا بشوفها قرد قدامي ايه المال ما دام الجن بيتشكل بيتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه يقول لك ايه وايه فيها يعني يجي الجن يتشكل بحته لحمه وتسد الحكايه الله اذا هذا امر ممكن أمر. ما دام الجن بيتشكل اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه تسخر الجن الجن لم- لما جه في الحديث والرسول عليه الصلاه والسلام قال انا طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه قال لك اه لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره يعني لو تصور بصورة حمار ولا إنسان ومعاك مسدس وضربته يموت وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة وي- ويخلوا حياتنا كلها نكد إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف ليه الصورة تحكمهم فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمته يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب م- مسدس ولا بتاع وضربه ولا سيف ويروح عنه الصورة تحكم خلاص ان- انتهي فالصورة لما تحكمه هي دي اللي رحمنا من الإيه ولذلك يسموه الخناس يسموه الإيه خناس الوسواس الخناس اللي يتنبه له يهرب منه واللي يغفل عنه يظهر له ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا. فده الضمان اللي ربنا عامله للي. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا فعنصر الشيء لا يتحكم فيه وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته لو انه بيعطي كل حاجه ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمه. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكمه العناصر فيستطيع ان يعطي للادنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الأقوى وبعد ذلك يعطيها له ولكن يقول لك دي فتنة هتستعملها هتزيدك طغيان هتزيدك جبروت لأن تكافؤ الفرص هيختل وانت اللي حاكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئة يبقى إذا لا على هذا لا مانع أن يوجد السحر لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام هو لا يؤثر في حقائق الأشياء ودي سبق أن شرحناها في مسألة قصة سيدنا إيه؟ سيدنا موسى سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه سحروا أعين الناس مش كده لكن إن السحر تخيل للرائي وحقيقة المرء واحدة مش كده يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى تخيل بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا البروفة امامه لانه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بتجيب فريق الكورة وتقعد تمرنه قال له ايه اللي بايدك دي قال له عصا قال له دي بتعمل بها كذا كذا كذا قال له القها فالقاها بقى بقت حية طبعا ما دام تبقى حية لازم يخ... ايه اللي فاوجس في نفسه خيفة موسى ليه بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما القى انا لم اعلمه سحرا وانما علمته قلب حقائق فالحقائق في الحقيقه عنده صارت العصا حيه لكن الساحر ما تصيرش العصا امامه حيه تظل عصا والنظاره يرونها حيه فلا اذا فاوجس في نفسه خيفه موسى ادتنا اللقطه الطبيعيه ما دام اوجس في نفسه خيفه موسى يبقى ده مش من السحر قلب لحقيقه الشيء ولذلك لما راحوا جيهم فرعون والقم والى اخره وبعدين موسى القى العصا قالوا امنا بمين؟ برب موسى وهارون برب هارون وموسى تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى لأن إن كان موسى ساحر إحنا سحرة والساحر يرى الشيء على حقيقته واحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها انقلبت في حقيقتها حية يبقى إذا المسألة مش منه المسألة دي من قوة ثانية تقدر تقلب الحقيقة قالوا أمنا بربي هارون وموسى الله. انتقلوا نقلة كبيرة طب ولما ليه ما, ما, ما قالوش زي ما قال فرعون إنه كبيركم الذي علمكم السحر قال له لك لأن دي مش من طبيق من طريقتهم خالص فلما تغيرت الحقيقة قال لك لا ده مش سحر ده دي مسألة راجعة ثانية لقوة ممن يقلب الإيه؟ من يقلب الحقائق. إذا فالسحر تخيل فقط. تخيل هذا التخيل يديك حقيقة على أن الشيء لكن إذا جيت لحقيقة الشيء تجده لم إيه؟ تجده لم يتغير. مسألة قضية أخرى عايزين برضه نتعرض لها وهو آه مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأحصى. المسألة واردة في البخاري. فلما ترد في البخاري بقى على العين والرأس. يقوم يجوا الغيورين برضه الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا في ال... فيما جاء به تشككنا فيما جاء به نقوم نقول له تشككك فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل لأن مهمته من طبيعة العقل وعمر سحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل وما دام يخيل له يبقى ما تحققش يبقى ما تحققش طب هو لك ولماذا المسألة دي تيجي كده ليه قام قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين نوع علما وده شأن القوي يواجهك ونوع استتار وده شأن الضعيف يعني التآمر ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيله اللي يقدروا يعملوها ان كانت بقوه التكافؤ مش هيجي يعني قوه انسان لانسان مش هينتصروا وان كان بوسائط ما عندهم ويقدروا يسخروا قوه تانية فانا استطيع انني اقول للرسول عليها وعلى علاجها وافضح شانهم يقوم فضح شانهم لازم يكون له اثار والا بيقولوا لا والله احنا ما سحرناش لو لم يجد فيه السحر لقالوا ما حصلش اننا سحرنا لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه والى اخره يقول يفهم ويوثق ان حصل سحر وبعد ذلك يكشف السحر انتم مش قلنا ان النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله يبقى اذا دي مساله ما تقدحش في في العمليه دي بقي شيء اخر وهو في السوره الثانيه احنا طولنا شوية علشان ان شاء الله عايزين نشوف الشوق على خير في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها في مسألة ومن شر حاسد إذا حسد قال لك الحسد ما هو الحسد تمني زوال نعمة المحسود تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين أم قال لك يوجد عميان محسده أم قال لك ودي تيجي ازاي ربنا يدي الواحد كده سلاحة يقول له الله طب هو ربنا ما بيديش واحد سلاح وبندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد ما الذي يحجب إنسانا عند كل أنواع الأسلحة من أن يعتدي على غيره ايه اللي حزه عن هذا لازم ايمانه بالمنهج اذا فالانسان حتى في في الفرص العاديه الفرص الماديه بيبقى عنده قوه يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش فما تقوليش ان هو امده ب زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى ومد واحد وبعدين يطغى الله يقول لك اذا هل الحسد ده متعلق بإرادة الحاسد ولا أمر قهر عنه أم قال لك أهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف لما الإنسان يجي يحقد على ذي نعمة نقول له الحقد ده اختياري ولا ولا مكروه عليه مكره عليه بنقول له ما شك انه ما يحسدوش الا اذا كان الايمان عنده ضعيف لانه لو فهم ان العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش لان اللي بيحسد ده اول ما بيعترض بيعترض على الله اذا فالمنهج الاساسي عند الانسان ان يمنعه من انه من انه يحسد الله اذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد ولذلك طلب منا جميعا أننا حين نرى نعمة على نفسنا أو على غيرنا أن نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود فالإنسان الذي يرى نعمة على الغير وبعدين هو بيتمنى في أمنية نفسه أنها تزول يبقى كارهها ولا مش كارهها يبقى إذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضده وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكن لو أن تكوينه إن هو إذا اتجه للشيء يقوم يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه نقول له قل له دي هتقع منه مرة واحدة لكن إذا عرف نفسه وهم بيعرفوا يعرف نفسهم إذا عرف نفسه وكل وكان تقيا وكان مؤمنا يقول بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما دام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله زال من نفسه التمني إذا ففي عنصرين اثنين قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر زي اللي عنده المسدس تمام شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في في استعماله فيبقى الحاسد هو الحسد هو التمني وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة طب إذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي إيدك إنك أنت تفقد النعمة دي شيء متمنيه وفي إيدك إنك تخلص منه تستعمله ولا لا تستعمله يبقى إذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين العنصر الأول هو أن توجد عنده الطاقة الصورة الثانية أن توجد عنده الإرادة تقول ليه ربنا عمل كده أقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون أن يضغوا بها تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء وما دام الحق قد علمنا أن نستعيذ منه بهذه الأشياء يبقى لا بد أن يكون لهذه الأشياء شر ولا بد أن يكون له ضرر فهمناه أو لم إيه أو لم نفهم يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا ومن شر حاسد اذا حسد شره انه اذا حدث اذا حسد احتال وتامر على ان يزيل عنك الايه؟ على ان يزيل عنك النعمه والنفاثات في العقد ما هماش هم اللي بيسحرهم امال مين هم ام قال لك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط فينفس في عقدة بين الزوجين عقدة النكاح بينهم يجي ينفس فيها ينفس فيها سمه يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها يحلها بايه بإن بالنميمة وبالوشاية وبالكيد و- وإلى آخره علشان نفسد نقول له يا أخي ثبت غير هذا ثبت غير هذا وما من انسان الا وفي محيطه اشياء من هذه وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا ان نستعيذ به من ذلك يبقى معناه انه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائره احتياطنا ولذلك فلا يعيزك منه الا الله ما دام قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يعني معناه انه امر لا ينجيك منه الا الرب ولو انها امور تتعلق بمستويات القوانين الماديه والى اخره لكان من الممكن ان يكون عند الانسان ما يدفعه اما ان يعلمنا الله بانه لا يمكن دفع هذه الاشياء التي تحدث تحدث اثرا ضارا في النفس الا الله معناها انها تعز على البشر ولذلك قال لك في الظلام الظلام اللي بيخفي الايه اللي بيخفي الاشياء وبالوسوسه والوسوسه هي الاحتيال والتلصص والتلطف على النفس البشريه حتى تقبل على الايه حتى تقبل على الشر نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بسوره الاخلاص وان يقينا من المصائب بقوه قل اعوذ برب الفلق وان يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل اعوذ برب الناس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم بالخير